لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير, هد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي وأحبتي كنت أعد الليلة درسا مهما في قضية التمييز بين المقامات وأن هذا إنما سبيله أن ينزل الإنسان في مقامات الدين ويعرفها ويشعر بها ويحس بها ثم بعد ذلك يستطيع أن يميز بينها ولكن قدر الله ما شاء فعل فوجئت بهذا الحدث المؤلم المؤسف باقتحام السفارة السعودية وتهديد السفير والعاملين في السفارة فوجئت بهذا صراحة وأنا عن نفسي شخصيا أنا أعتذر وأنا أستنكر بشدة هذا الذي حدث أستنكره من عدة وجوه و وأقول أن هذا العمل عمل غير مسؤول والذي قام به أناس غير مسؤولين ولذلك حين نعتذر لإخواننا لأشقائنا في السعودية نقول لهم اعذرونا وسامحونا بلدنا ملهاش رئيس لسه بلدنا بتمر بفوضى أمنية كما تعلمون وتفلت أمني كما تعلمون فاعذرونا واقول للمصريين ان في حاجة عندنا اسمها عيب ومش كل الناس يتعاملوا زي بعض وبالعكس ده انا عايز اقول ان في بلاد كتير فيها مسجونين ومسجونين ظلم من المصريين اشمعنى اشمعنى ده يتعمل كده ده وراه ايدي خفيه آه، ودوافع غير واضحه يعني آه، مش عايز اسمي دول كتير جدا يعني ما من دولة على مستوى العالم الا وفيها مصريين مسجونين ظلما وعدوانا آه، عايز اقول للمصريين ان السعوديين كشعب لم ينسوا المصريين في اي محنة واجهتهم والسعودية كحكومة وكدولة لم تنسى المصريين ولسه قاري في الجورنال من يومين ثلاثة المليارات اللي, اللي دعمت بها المملكة العربية السعودية البنك المركزي المصري ال- ألم ي- ألم يأتكم دعاء إمام الحرمين وبكاؤه في الدعاء لمصر فضلا عن المعونات والمليارات آه، إن السعودية بالذات كفت عن المسلمين في الدنيا كلها إعانة الشعوب الجائعة المسلمة والوقوف يعني آه، ال- ال- مليارات الدولارات اللي رصدها ملك السعودية لغزة اللي اتبعتت للسودان للصومال للمسلمين المتضررين في اندونيسيا ل في- في- ك- يعني قامت عن المسلمين بواجب شرعي مهم آه، الوقوف بجوار المسلمين في كل مكان ولم تنتظر من احد كلمة شكر بالرغم ان الكلام لا يوفي الشكر على المروءة والسخاء في المحن فجزاهم الله خيرا عايز اقول لإخ- للاخوة في مصر للشباب اللي بي- بيتصرف هذه التصرفات ان آه، ان مش كل الدول تعامل معاملة واحدة السعودية هي رمز للدين السعودية آه، مكة والمدينة السعودية هي الاشقاء والاحباء اخوة واجبة نعم نحن ننصر المظلوم ولكن بطرق شرعية وأنا سبق في هذا المكان من على هذه القناة قلت من قناة الرحمة ومن قناة ال- الناس قلت إن المظلومين المصريين تو- نو- نأتي بأسمائهم ونتصرف بطريقة شرعية نروح للمشايخ والعلماء نستشفع بهم ونقول يا ناس الناس دول مظلومين يبقى هي دي الطريقة الصحيحة والمحترمة واللي يتعامل بها الناس آه، تعامل صحيح اما ان آه، تهاجم السفارة او تكسر او يروع العاملون فيها آه، اشقاؤنا من السعوديين الموجودين في مصر على رأسنا من فوق وعلى رموش العيون يحملون ويحترمون ويوقرون ويبجلون اكثر من غيرهم اذا كنا بنحترم الجميع فدول يحترموا اكثر واذا كنا بنكرم الجميع دول يكرموا اكثر واذا كنا بنراعي الجميع دول يراعوا اكثر حقهم علينا كده حقهم في حراسة الحرمين الشريفين وفي آه، رعاية الحرمين الشريفين وفي إكرام الوافدين وتسميتنا ضيوف الرحمن وفي إكرام 2 مليون مصري بيشتغلوا هناك كل ده آه، لهم حقوق علينا اكبر من ان احنا نتجرأ هذه الجرأة العجيبة ويحصل ثم ان آه، ذكر لي الشيخ محمد حسان الان في مكالمة تليفونية ان 20 آه، مؤسسة وحزب استنكروا والشيخ محمد حسان قال لي كده ب- بالنص في ودني ان آه، ومنهم 6 ابريل وكذا وكذا وكذا وكذا طب آه، طب مين دول بقى اللي بيعملوا كده الحكومة المصرية ودي برضو هسقها في بداية كلامي للأشقاء السعوديين الحكومة المصرية نزلت بيان ادهولي آه، محمود حسان ربنا يكرمه آه، قال آه، البيان اللي طبعه لي محمود حسان وادهولي دلوقتي تعرب حكومة جمهورية مصر العربية عن أسفها عن الحوادث الفردية التي صدرت عن بعض المواطنين عند سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقاهرة والتي لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها وتستنكر الحكومة المصرية هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المحسوبة والتي تسيء إلى العلاقات المصرية السعودية العميقة الجذور عبر التاريخ بيان جميل ويعبر عن الحكومة وأظن المشير عمل اتصال والمجلس العسكري عمل اتصال والكل ب- بيستنكر هذا الذي حدث م- من الفئة التي تصرفت هذا التصرف عايز اقول بقى لاشقائنا واخواننا واحبتنا ومشايخنا وعلمائنا واساتذتنا آه، آه، في السعودية ان المصريين اخوة كل العرب اخوة رائدة وزائدة اما مع السعودية خصيصا فهي اكثر من مجرد علاقات دبلوماسية او علاقات تجارية اقبل اكبر من ان يقال ان العلاقات تاريخية واعمق من ان توصف العلاقة بيننا وبين السعودية على انها علاقة استرات- استراتيجية لا دي اخوة اخوة وعشق للحرمين وتعلق بالكعبة شرفها الله واكرام للتراب الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فلذلك بقول لاخواننا في السعودية آه، واسف سامحوني اذا كان في هذا آه، جرأة ولا شيء ان سحب آه، سفاراتكم مش قطع للتجارة ولا خسائر مالية وانما آه، هو قطع لرحم توصل رحم امر الله بها ان توصل آه، عايزين نقول ليس العهد فيكم مؤاخذة آه، الشعب كله بتصرف فردي او برعونة بعض الافراد تعودنا منكم تحمل صعاب اضخم من هذه في سبيل خدمة الحرمين وفي سبيل خدمة المسلمين عموما والمسلمون لهم في رقابكم عهد وذمة أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي النهاية أقول إيه والصلح خير والصلح خير آه بقول للشعب السعودي جميعا وللحكام وفي السعودية ولكل من ينتمي للمملكة العربية السعودية آه، ان الله جل جلاله سبحانه هو اعلم حيث يجعل بيته وهو اعلم حيث يجعل, يجعل مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد عهدناكم على مستوى هذا القدر الالهي الذي اختاره الله لكم فلو ان الدنيا كلها ذمتكم فقد مدحكم الله ولو ان الدنيا كلها حاولت ان تنال منكم فلقد اكرمكم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل المدينة خاصة لا يريد أحدا لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء ومن أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا آه نقول لا تحملوا على أهل مصر وقدروا الظرف الذي تعيشه الأمة المصرية في هذه الأيام ولا تعينوا آه، وأعينوا الظالم على أن يرجع عن ظلمه انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال كيف أنصره ظالما قال أن تمنعه من الظلم فذلك نصر له ثم لا تنسوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتح مصر بلد يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما آه الأخوة بيننا هي الأصل وهي غير متكلفة والشقاق مصطنع ملفق غير لائق أنتم في القلوب يا بلاد القبلة أنتم في القلوب أنتم رمز للإسلام والمسلمين فلذلك ن- نريد أن نرى من حلمكم وكرمكم ما يخجل من اعتدى وآذى وأقول أيضا مرة أخرى للذين يتكلمون باسم مظلوم ومظلومين ومظلومين هناك طرق شرعية صحيحة يتعامل بها الكبار للإفراج عن ال- عن المظلوم إن كان مظلوما وقد الشيخ محمد حسان ذكر لي ايضا انه كلم السفير امس والسفير قال له ابشر سيكون خيرا وانا حملت ايضا قبل ذلك منذ شهور 10 شهور ولا 11 شهر مش فاكر امتى تحديدا ولكن بعد الاحداث 25 يناير حملت ورقة باسماء وذهبت الى بعض القضاة والمستشارين في السعودية وقالوا خيرا على الخشم وقالوا نخرج الملفات وينظر فيها ونظرنا فعلا آه، وانا ارى انا شخصيا آه، رأي- آه، آه، نظرنا ان بعض الناس في مشكله بينه وبين كفيله كفيله بيتهم انه بدد 200 الف ريال او الثاني في مشكله بينه وبين آه، امراه آه، عمل معاها مشاكل و- وال- والتالت وهكذا وبحثنا في ال- في الملفات اللي موجودة هو ده الصح هو ده التعامل ان احنا ننظر هذا الانسان مظلوم نطالب برفع الظلم عنه ظالم ويستحق عقاب يعاقب زيه زي في اي حتة في الدنيا ونحن ظننا بأهل السعودية وحكامها وقضاتها ومحاكمها العدل فهي دولة تحكم الشريعة وتقوم بحق الله في حق الشريعة فلذلك آه، عايز أقول الحاجتين أقول ل- ل- لأهل مصر عيب ما يصحش والدول مش كلها تتعامل معاملة واحدة السعودية رمز وقلب الأمة وقلب الإسلام لها معاملة خاصة ونقول برضو لإخواننا في السعودية وأشقائنا وإن اعذرونا وننظر في هذا الذي يزعم أنه مظلوم وينصر المظلوم وأنتم تسامحون الظالم وجزاكم الله خيرا آه، آسف أن الأمر ده سيطر على نفوسنا فسامحوني أيها الإخوة أخذ فاصل لدقيقة ثم أعود مرة أخرى أنا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي أنا أحبكم في الله و بقالنا مدة عمالين نقول إمتى هنخلص من اللي احنا فيه ده امتى هنعيش الهدوء والاستقرار والامان والايمان ونعيش الايمان هنكف عن اه، الفتن المتلاحقة والانشغال بالهموم المحيرة امتى هنخلص كنت محضر ورقة بس يعني شايف ان مش هينفع الكلام فيها النهاردة بس خليني اقول يمكن ربنا يشرح صدري ويفتح قلبي واقدر اتكلم كنت محضر ع- ورقة من نقاط عشرة اول نقطة فيها ان الحديث عن دقائق الاعمال وحقائق الاحوال يحتاجها المسلمون اجمعون فانها تنهض بالامه نحو مقامات الصديقين والربانيين تساءلت وسامحوني انا مع نفسي كده وانا قاعد بكتب الكلام ده بعد صلاه الفجر النهارده هل ممكن يبقى سياسي رجل صالح من الصالحين والصديقين والربانيين ممكن والجواب ممكن ليه لا بالعكس ده هيكون احسن ولا لا يعني هو لازم السياسي يبقى كذاب ومنافق ومرائي و بوشين و و و و الصفات اللي بيقولوها دي ولا ممكن يبقى السياسي مسلم عتيق له اصول ومبادئ يراعي دين وصاحب منهج وصاحب عقيده وهذا هو الاولى عشان كده بقول ان احنا النهارده لما نربي الامه الامه جمعاء على اخلاق الصديقين والربانيين والصالحين يبقى رجل صالح رجل صالح مش مش درويش يعني مش عبيط يضحك عليه يعني لا مين اللي قال كده هو سيدنا عمر كان ايه مش كان من الصالحين ربنا يسر الخطبه اللي اسمها سر عمر سر عمر آه لسه خطبه في بتستوي في المطبخ آه آه بقول ان لما قال لي سيدنا حذيفه قال سيدنا عمر لسيدنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه آه ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه فقال انا قال هاته انك عليه لجريء فقال فتنه الرجل في نفسه واهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة قال ليس عن هذه أسألك إنما أسألك عن تلك التي تموج كموج البحر فقال يا أمير المؤمنين ما لك أنت وما لها إن بينك وبينها بابا مغلقا في ناس كده السؤال في ناس كده لما تيجي الفتن يبقى بينه وبينها باب مغلق مالك انت ومال انت مالك انت ومال الحاجات دي انت ما فيش حاجة بتيجي ناحيتك الفتن دي ما تعرفش سكتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلك عمر فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجك في ناس كده اه في ناس كده ان بينك وبينها بابا مغلقا لما سئل سيدنا حذيفة بعد كده هل كان عمر يعرف الباب يعرف من, من الباب من الباب قال نعم اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط انه يعرف كما يعرف ان دون غد الليلة دنيا قدام عمر واضحة جدا عمر ده كان سياسي محنك داهية وكان صادق وصديق وفاروق هل ممكن يوجد فينا حاكم ودولة سياسيون ووزارة أمناء وحكومة من هؤلاء الصديقين والربانيين يصدقون ولا يكذبون يؤتمنون ولا يخونون يعملون بما يقولون يوفون بما يعاهدون نعم ممكن اذا ربيت الامه كلها هذه التربيه اذا ربيت الامه كلها على هذا المعنى على هذه المعاني اثنين التوجهات الروحيه والقلبيه الروح والقلب نحو الله عز وجل عميقة في النفس البشرية ولكن الناس متفاوتون الرغبة في الكمال تحث على السير في طريق الروح والقلب والظمأ القلبي الظمأ حدثتكم قبل ذلك عن منزله اسمها منزلة العطش الظمأ القلبي والروحي للتعامل الخاشع المخلص مع الله شديد ولكن لابد أن نسير حقيقة ثم نقول للناس هذا هو الطريق أعيد الفقرة دي تاني لاني بقول ان الظما الروحي والقلبي شديد الظما الروحي والقلبي للتعامل الخاشع المخلص مع الله شديد مين من الناس ولو كان مهما كان ظالما او فاسقا ما بيجيش بالليل وهو ينام كده ويقول انا تعبت انا نفسي ربنا يرضى عني نفسي ارتاح نفسي اعيش نفسي اعيش راحة قلبي مين ما بيقولش كده مين ما بيقولش كده قلت لكم زمان اني حضرت عرس لبعض الاكابر فاذا فيه بعض الوزراء والفنانين ف لما تكلمت مع احدهم قلت له الفرق بيني وبينك الكلام ده من 25 سنه ان انا بالليل لما بحط دماغي على المخده بنام انت ما بتنامش والله قال لي انت صح ليه لان طول النهار مش هو بينافق ده وي... و... ويمثل على ده ويكتب على ده ويتلو وكل ده بيهرب ويجي عندما يحط دماغه على المخدة تحصل المواجهة بينه وبين نفسه عشان كده بعضهم بينتحر وبعضهم ما بينامش الا بالمهدئات وبعضهم ما بينامش الا بالمنومات اللي هو بيجي بالليل وما يقدرش يواجه نفسه عايز ينام بعضهم بيلجأ للمخدرات ليه زي ما قلت لكم كده الظمأ الروحي والقلبي للتعامل الصادق والخاشع مع الله شديد عند كل البشر عند كل البشر ما أدمن من أدمن المخدرات إلا للهروب من هذه الحالة الهروب من هذه المواجهة مواجهة مع نفسه حين يكون وحده ذلك لأن نادرا ما يبقى لوحده دايما لازم يبقى في الهيصة لذلك بقول ان لازم لحمل الامانة في هذه الامة ان احنا نمشي الطريق لربنا نمشيه احنا الاول نمشيه ونسلكه ونوصل بيه وبعدين نقول للناس الطريق اهو ونبقى شايفين اول الطريق مش نبقى شايفين اخر الطريق زي ما احنا شايفين اوله ثلاثة ان مقام الربانية والصديقية يجمع لصاحبه دقائق في الايمان والعمل يحوزها في قلبه وقد تجد العبد الرباني قد تجد انه احيانا اقل من غيره عملا يعني قد تجد انسان اخر بيعمل اكتر منه في الشكليات وفي الظاهر وفي الصور لكن عند الله الاعتبار باحوال القلوب لا بشكلية الاعمال هي دي الحقيقة الحقيقة ان بعض الناس بيهتم جدا بالشكليات والمظاهر والصور و... والكثرة لكن الربانيين المتألهين الشخصية الربانية المتألهة النساكة تهتم بنوع العمل والتركيز في العمل والتركيز بياخد وقت انا سافرت المره دي مرة مده طويله بره مصر ولما رجعت قلت انا استفدت من السفره دي حاجه مهمه قوي ان عباده ربنا محتاجه الحاجتين اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الناس مغبونين فيهم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ راجع وانا مفعم بشعور ان الصحة نعمة عظيمة جدا وان عايز اوصي الشباب اعملوا يا شباب زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود فانما العمل في الشباب الشغل وانت شاب وبصحتك وتقدر لما بنعجز زي حالاتي وتهاجم امراض الشيخوخة الناس اللي عجزوا زي حالاتي آه بيقعد بقى يقول ليت اني ليت اني فعشان كده بقول ان ان العمل الشخصية الربانية النساكة المتألهة تحتاج حاجتين اتنين وقت وقت وصحة محتاج وقت عشان تقدر تعبد ربنا وقت عشان تقدر تفرغ المعاني دي محتاجة وقت التركيز محتاج وقت التذوق محتاج وقت آه تحصيل المعنى محتاج وقت التفكر محتاج وقت الكلام ده محتاج تفريغ وقت ومحتاج آه محتاج آه الراحة النفسية او كنت بسميها ايه الاستلقاء النفسي محتاجين في نفس الوقت محتاج صحة لانها بتحتاج مجهود جبار مجهود يهد الجسم سيدنا النبي قام لما تورمت قدماه سيدنا النبي سجد لما ظنت انه قبض بالله عليكم لما سجد انه ظن لحد ما ظنت انه قبض ساعتين ونص النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ساعتين ونص هو ساجد ساعتين ونص هو ساجد مين يقدر عليهم النهارده مين يقدر يسجد ساعتين ونص رقبته تستحمل النهارده ناصر صالحين بيقول لي في عندك تآكل في عظام الرقبه ساعتين ونص ساجد دراعة مين أذرع مين اللي تقدر تتحمل ركب مين اللي تقدر تتحمل النهاردة محتاجة صحة وجهد وتركيز عشان كده بقول إذا كان الأمر كذلك فالأعمال القلوب إذا كان القلب قوي ممكن يبقى حامل ويعوض هذه الجزئيات أربعة من راقب الله تعالى في خطرات قلبه عاصمه الله تعالى في حركات جوارحه من راقب الله تعالى في خطرات قلبه عصمه الله تعالى في حركات جوارحه لو ان الانسان يقظ وانا كنت كتبت زمان رسالة مش عارف الحاجات بتاعتي دي بتضيع الجملة دي بعد اسبوعين هسألك عليها ليها ضاعت كنت كتبت زمان رسالة بعتها للاخوة عن استحلاء اليقظة مش عارف راحت فين الجملة دي ولا العبارة دي مني ان الانسان اللي عايش اليقظة عايش معناها عايش حقيقتها صاحب قلب يقظ صاحب القلب اليقظ يعني عايش مع ربنا بقلبه ساعة قلبه ما يلتفت كده يرده ساعة قلبه ما يتحول كده يرده ساعة ما تيجي خاطرة على قلبه في غير الله ينفيها ساعة قلبه حي يقظ هذه الحياة وتلك اليقظة محافظ على قلبه حارس لقلبه اذا ظل محافظ على قلبه وبيحرس قلبه بصفه مستمره ربنا بيحرس له جوارحه بيحرس له جوارحه عشان كده ابن القيم في كتاب الفوائد آه، حتى لو تجيب لي النص ده على على اللابتوب وتديني النضاره اقراه ان ان اذا اذا فرغ العبد قلبه لله تعالى شغل الله جوارحه بالطاعه لو الانسان استطاع انه فعلا يفرغ قلبه تماما ما يبقاش مشغول ابدا بغير الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى كريم شكور وكان الله شاكرا عليما ان ربنا لغفور شكور ربنا شكور ربنا سبحانه وتعالى شاكر يشكر يشكر عبده من شكر ربنا جل جلاله للعبد ان العبد اذا تقرب اليه شبرا تقرب الله اليه ذراعا واذا اتى العبد ربه يمشي اتاه الله هروله ده الشكر فلذلك اذا فرغ العبد قلبه لله ربنا سبحانه وتعالى يفرغ له راسه همه وربنا يشغل له جوارحه بالطاعة يلاقي ايديه شغالة في الطاعة ورجليه شغالة في الطاعة ولسانه شغال في الطاعة وعينيه شغالة في الطاعة وودانه شغالة في الطاعة ويبقى على طول كله عبد مطيع لله سبحانه وتعالى ذلك انت محتاج انك تراقب خطرات قلبك قلنا قبل كده حفظ الخواطر ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين قال باب في وصف طريق قريب سهل للاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال ذكر عنصرين اثنين حفظ الخواطر وصدق التأهب للقاء الله تعالى حفظ الخواطر اللي هي قلنا آه صون الإرادة قبضا انك انت تصون قلبك عن ان يريد غير مراد الله خمسة الاستماع الى الباطل يطفئ حلاوة الطاعة من القلب الاستماع الى الباطل اتكلمنا قبل كده عن قضية منزلة السماع ما كلمش عن منزلة السماع لكن اتكلمنا في مراتب الهداية السماع ان ربنا يسمع قلبك ان القلب يسمع الخير يسمع الحق وينكر جبتها اكيد طيب هات اه صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اه صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بنقول ان سماع الباطل يصد عن الحق الاستماع الى الباطل يطفئ حلاوة الطاعة من القلب حلاوة الطاعة آه معلش اسمح سامحوني اقرا لكم الفقرة بتاع آه ابن القيم اللي بيقول فيها ايه آه لا صراحة مش هي دي اللي انا عايزها لكن في حديث جبريل دي يعني آه تنفعهم صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان فقال له ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات فكيف بحال المريدين قال الجريري من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل قال من راقب الله تعالى في خواطره عصمه في حركات جوارحه قيل لبعضهم متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة قال إذا علم أن عليه رقيبا آه وقال الجنيد من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير وقال آخر علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله إخوتي آه خلينا في النقطة اللي آه اللي احنا بنتكلم فيها أن الاستماع إلى الباطل يطفئ حلاوة الطعام القلب أريد أن أؤكد أن القلب بحاجة لأن يتذوق حلاوة الطعام لازم تركز على الأصل ده إن القلب نفسه فيه فاقة أن يتذوق طعم الطاعة عشان كده بنقول ان القلب الذي لم يتذوق وانا كنت النهارده جايب لكم هنرص على المكتب ده رصه آه، تفاحه وخوخه ومشمشه وبرقوقه وكنتالوبه وسفنديايه وبطيخه وعشان نقول ان في فرق بالطعم بين دي ودي ودي ودي حتى لو انت مغمض عينيك حتى لو مش شايف دي لكن لما تدوقها تعرف ان دي كذا ودي كذا مين اللي يميز ومين اللي يقدر يعرف اللي ده قبل كده وعارف لكن اللي ما دقش ما يميزش ما تفرقش عنده لذلك بنقول ايه إذا كان القلب بحاجة لأن يتذوق طعم الطاعة فالاستماع إلى الباطل يطفئ حلاوة يطفئ هذه الحلاوة يمنع من تذوق هذه الحلاوة إخوتي كثر في هذه الأيام سماع الباطل كثر متابعة المجرمين والفسقة على الاعلام الاعلام هو سبب المشكله اللي احنا فيها النهارده ديك مع السفاره السعوديه تهويل التهويل اللي ملوش لازمه تهويل وتكبير المس... مش هو الاعلام ده اللي عمل الاشكال برضه قبل كده مع الجزائر مش هو الاعلام ده برضه اللي عمل مشكله قبل كده في, في الترويج برضه يعني الاعلام ساحر ولذلك انا محتاج اقول النهارده مرة أخرى والكلام ده عن نفسي ولنفسي آه إن أنا بقول النهاردة آه إن إحنا يوم ما اخترنا الشيخ حازم وإسماعيل الله يكرمه اخترناه دين عقيدة منهج رجل صدع بالحق فلذلك أنا بقول هو صادق أنا أعلمه أنا أعلمه صادق مهما يكن من أمر ومش إحنا اللي نتهمه الحاجة التانية وأكدها أن أنا بشكره لأن هو سنة كاملة روج لقضية تحكيم الشريعة أعظم ترويج ما لم يفعله أحد على مدار العقود الماضية كلها الستين سنة اللي فاتوا روج في المناظرات وأبدع في إلجام العلمانيين وغيرهم وإقناعهم ورضوخهم لردوده الحق الصواب الصدقة فجزاه الله خيرا ولو خرج بدي بس كفاية شكر الله له لذلك بقول كده ان السماع الباطل بقى لما تسمع الباطل وتسمع الكذب وتسمع التكذيب وتسمع وتسمع وتسمع هذا يصد عن الحق قال ربنا عز وجل ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا او التاني الشاهد في الايه وفيكم سماعون لهم ربنا جل جلاله خذل هؤلاء الذين لم يستعدوا خذلهم كرها بعاثهم فثبطهم واقعدهم جل جلاله حماية لجيش المسلمين لانهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا والاوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم اصل السماع ده شهوة في ناس كده عندها مزاج تسمع الباطل في ناس عندها مزاج تسمع الشر والغلط كنت لسه بتكلم في اه تشابه القلوب قلت ان في ناس له نفس ذبابيه لا تقع الا على القاذورات في ناس لهم نفس دوديه اذا وقعت على شيء قذرته في ناس لهم نفس فأريه فار فار فويسقه له نفس فأرية فاسق مفسد ما وقع على شيء إلا أفسده في ناس كده نفسه كده خلقته كده طبعه كده مفسد ذلك الاستماع إلى الباطل يفسد القلب ويفسد حلاوة الطاعة فاوعى تسمع باطل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يربي أو أصحابه في البداية منعهم من أن يكتبوا شيئا غير القرآن فيش يكتب غير القرآن وفيش يكتب اه ما يكتبش حتى كلام سيدنا النبي لما سيدنا عمر جاب له ورقة من التوراة قال له أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب فالاستماع إلى الباطل يطفئ حلاوة الطاعة من القلب ستة من غوامض آفات النفس ركونها إلى استحلاء المدح وأمارة ذلك أنه إذا انقطع عنه ذلك الشرب آل حاله إلى الكسل والفشل أنا بقول الجملة دي وقصدي منها مهم جدا اللي هو إن في هنا بعض الناس النهاردة صارت آه موضة شجعني اصلا انا باجي بالتشجيع قول لي كلمة تشجيع في ناس ده من آفات أو من غوامض آفات النفس من رعونات النفس من الرعونات الخفية ركون النفس إلى استحلاء المدح قول لي لا والله أنا لا بفرح بمدح ولا بحزن من ذنب بالعكس انصحني انصحني بقول له وأمارة ذلك أنه إذا انقطع عنه ذلك الشرب المدح آل حاله إلى الكسل والفشل شجعني شجعني قول لي كلمة حلوة أصلا أنا باجي بالتشجيع ما باجيش بالشدة ما بجيش بالتوبيخ ما بجيش بالعنف ما بجيش ب... بالزج ما بجيش ب... بالنصايح الحادة انا باجي بالراحة آه، انا باجي بالحنية انا باجي الكلام ده مش آه، مش مع الربانيين مش مع الربانيين الذين يريدون الفردوس الاعلى من الجنه كنت لسه بقول له في النصيحه اللي, اللي ما بتعجبوش قلت له في ناس عايزين الفردوس الاعلى من الجنه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يبقى بيته في وش باب بيت النبي كده عدل صلى الله عليه وسلم في الفردوس او الحيطه لازقه في الحيطه الباب جنب الباب بيفتح البابين على بعض كده وفي ناس نفسه يدخل الجنة بس ورا باب الجنة في أي حتة كده على جنبه وخلاص وفي ناس عندهم استعداد بيقول قالت له كده امرأة قالت له يا عم انتوا عايزين تدخلوا الجنة أنا ما عنديش مانع أدخل النار شوية الأول وبعدين أدخل الجنة في ناس كده عايزة تدخل النار احنا ما بنتكلمش عن النوعيات دي احنا بنتكلم عن نوعيه واحده بس اللي عايز يمشي في ايد النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض للفردوس هو ده ده اللي بنتكلم عنه ده اللي احنا عايزينه ده اللي بنحلم بيه ده اللي بنطمع فيه وانا متاكد ان انا وامثالي ان انا ما استاهلش ولا انفع في السكه دي بس هو كريم جل جلاله قادر رحيم يقدر ينصفني ويستعملني ويصلحني وياخد بايدي ويوصلني وما يحرمنيش عشمي قادر ولا حرج على فضل الله جل جلاله ف الانسان اللي عايز يدخل النار الاول وبعدين الجنه او عايز الجنه في اي حته ده موضوعه اما بقى اللي عايز الدرجات العلى من الجنه اللي عايز الفردوس الاعلى فبيراعي هذه الدقائق ويخشى هذه الافات الخفيه اوعى ابدا عمرك تفرح بكلمة مدح ابدا لما قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستهوينكم الشيطان لا تطروني انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان لا تطروني انما انا عبد ما فرحش صلى الله عليه وسلم بمدح الناس له ابدا الصادق يعلم ان الناس لا يعلمون شيئا ولكن العليم بالسرائر والضمائر هو الله والمراقب للخفايا والأسرار هو الله والعليم بالخواتيم هو الله عشان كده ما بيفرحش بكلام الناس ولا يغره مدح الناس لما جاء واحد قال للإمام أحمد بن حنبل لقد رأيت أنك من أهل الجنة قال اسكت قد كان فلان ترى له مثل هذه الرؤى ثم خرج الى قتل الناس جاي يقول لي ده انا شفتك وانا رايتك وانا قالوا لي وانا اولتها انا ادرى بنفسي منك انا عارف نفسي والله اعلم بي مني لذلك علامة المفلس الذي يغره كلام الناس علامة المفلس الذي ينخدع بمدح الناس علامة المفلس المفتقر دوما إلى ثناء الناس علامة المفلس الذي يريد دوما أن يتغذى بأن يرفعه الناس فوق قدره ويحب أن يمدح بما لم يفعل علامة ذلك أنه إذا انقطع عنه المدح آل أمره إلى الكسل والفشل نشيط قدام الناس وحين يمدح يحاول يتقمص شأن المدح اللي مدح بيه ساعة ما ما يلاقيش ناس وما يلاقيش مدح آل أمره إلى الكسل والفشل نعوذ بالله من الكسل والفشل ثم أؤجل بقية العبارات احنا وصلنا لستة سبعة المرة الجاية إن شاء الله علامة الحياة التمييز بين المعاني والمقامات والأحوال وإنما يأتي التمييز بالإحساس فالإحساس علامة الحياة الميت لا يحس بشيء والمريض إحساسه يخطئ والجاهل لا يعرف ولا يدرك دي بتاع المرة الجاية إن شاء الله عشان نجيب بقى الفاكهة وناكل على على الهوا وندوق ونميز نميز ونحس مش قلت لك في فرق انك تعلم ان الله يسمعك وانك تحس ان ربنا سمعك فرق كبير بين ان انت تعلم ان ربنا شايفك وان انت تحس ان ربنا معاك احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله